مشي يجمع بيه عن فين الصح ولا انتم في طريق تايهين
بصوا لآخرتكم دنيتكم مش باقية لحد
ده في حب الله رحمة ومغفرة للبني آدمين لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامر به تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر
ربنا يجوزكم يا شباب قول امين يا عم يمكن ساعه فرج يا عم احنا الناس اللي بتتفرج على التلفزيون تقول امين يا كمان يبقى اه تبقى جوازه سوبر بقى انت اه عارف اللي مراته بتقول له حرام عليك يا اخي ما قلتليش كلمه حلوه قول لي جمله فيها يا عمري قال لها منك لله غلطه عمري ف... فاحنا عايزين جوازه حلوه كده ان شاء الله يا شباب الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والخير كل الخير في يديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواننا وأحبابنا وشبابنا الجميل اللي أغلى من الدنيا واللي فيها والله يا جماعة يعني يعني سعادتنا بهذا الاجتماع اللي جمعنا ربنا يا جماعه اللي جمعنا هنا ربنا سبحانه وتعالى يعني والواحد والله يا شباب لو خير ما بين يعني هذا المعسكر وهذا اللقاء وما بين مليون جنيه مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد اخترت فورا بلا تردد هذا المعسكر وهذا اللقاء وهذه الجلسة الواحد سعيد والله يا اخوان واحنا قاعدين كده وبنضحك مع بعض يعني الواحد بيقول سبحان الله العظيم يا رب يعني ربنا اللي فرح قلوبنا في الدنيا ان شاء الله هيفرح قلوبنا يوم القيامة ان شاء الله هيفرح قلوبنا في الجنة ان شاء الله هيمتع قلوبنا بالنظر لوجهه الكريم سبحانه وتعالى يعني اخواني في الله إيه إيه لما بنقول الشباب ولا مليون جنيه والمليون جنيه ما تسويش حاجة في اصغر واحد موجود وسطنا واقل واحد حذيفه ده الصغنن دهوت اموال الدنيا كلها لا تساوي هذا اللقاء يا جماعه الكلام ده مش كلام يا اخواني والله ما هو كلام يا جماعه انتوا مش عارفين قيمتكم انتوا مش مقدرين قيمتكم انتوا مش عارفين دوركم انتوا اكبر مصيبه حصلت دلوقتي ان احنا ما عدناش عارفين رسالتنا ايه ما عدتش عارف دورك ايه يا اخواننا في الغرب ستيف جوبز مات بعد ما عمل خمس اختراعات غيرت منظر الارض iPhone وال iPad وسيبها ستيف ده واحد بيل جيتس بيل جيتس نشر الكمبيوتر اكتر في الكرة الارضية وده فرد واحد هم ليه بره بيوصلوا لكده واحنا هنا ما بنعملش كده لان بره بيفكر بفكر امة انما احنا هنا بنفكر بفكر فرد لو انت خرجت من تفكيرك كفرد لتفكيرك لامتك لتفكيرك لدينك هيطلع منك طاقات عمرك ما كنت تتخيلها لما بقول لك انت هدي جواك طاقة مهولة ممكن تقول فين الطاقة دي انا مش حاسس بيها ولا حد في الدنيا حاسس بيها يا شباب كل واحد منكم عامل زي السعودية ايام ما كان تحت ترابها بترول وفوق التراب الناس ماشية حافية على الرمل لحد ما تفجر البترول بقوا مليونيرات ومليارديرات العالم او انت جواك طاقة ممكن تقود بيها الدنيا كلها ولكن مش هيفجر الطاقة دي زي ما فجر البترول اللي قلب حياة الخليج مش هيفجر الطاقة دي غير انك تبقى صاحب رسالة مش هيفجر الطاقة دي غير الدين مش هيفجر الطاقة دي غير الالتزام الشباب عمل بطولات الالترس الانطرس اللي عملوه ده كله تخيلوا يا اخواني البطولات ده ايه لو كانت لنشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عمل بطولات في الامة قد ايه لو كانت البطولات ده ايه شاب الوقت تلاقيه قاعد قدام الفيسبوك ولا قدام النت يومين بيكلم اللي بيحبها اللي مرتبط بيها لو الطاقة وقعد يشير وقعد يعمل بوستات لو الطاقة دي عشان الدعوة الى الله على النت او عشان الدعوة الى الله على الفيسبوك يا جماعة الطاقة مهولة كل واحد مننا بذل بطولات في حياته ولكن ممكن عشان الدنيا ممكن عشان حلم من احلامه في الدنيا ولكن لو عشان ربنا سبحانه وتعالى هدف المعسكر ده هدف المعسكر ده شباب ان الشيطان ما يضيعلناش حياتنا ان الشيطان ما يضيعلكش شبابك هو الشيطان خطته كده يضيع لك خمس سنين من عمرك او يضيع للشاب خمس سنين من حياته ما بين العادة السرية والمواقع الاباحية ويفضل الشاب يدور حوالين نفسه مش عارف يطلع ازاي بعد كده يضيع له الخمس سنين اللي بعدهم في علاقة عاطفية يتوه وفي الاخر ما يخرجش بحاجة بعد كده يضيع له الخمس سنين اللي بعدهم في مشاكل زوجية للي اتجوزها متاهة من المتاهات جوه كل بيت بعد كده يضيع له الخمس سنين اللي بعدهم يضيعهم في جري ورا الفلوس او جري ورا حلم من احلام الدنيا لحد ما الشاب يلاقي حياته ضاعت لحد ما تلاقي نفسك كبرت وخلاص ما عادش عندك عمر تقدر تعمل بيه حاجه لدينك اخواني في الله هدف المعسكر ده ان الشيطان ما يضيعلناش عمرنا ان الشيطان ما يضيعلناش حياتنا ايامنا الحلوه مش ده العنوان اللي احنا التقينا عليه مش ده العنوان اللي احنا اتجمعنا عليه ايامنا الحلوه كل يوم ايامنا الحلوه مش ان احنا كنا بنلعب دلوقتي مثلا دورة طايره ايامنا الحلوه مش ان احنا قاعدين في مكان جميل ايامنا الحلوه مش ان بحر اسكندريه جنبنا ايامنا الحلوه يا جماعه ان احنا مع ربنا ان احنا في طاعه ربنا ساعه واحده مع الله ساعة واحدة في طاعة ربنا هتدوق فيها متعة كل ما عاص الدنيا والله ما تيجي في لذة سجدة حاسس ان ربنا راضي عليك فيها كل سجاير ومخدرات ومواقع وكل المتعة اللي في معصية الدنيا ما تجيش لذة رفعة ايد ليك للسماء وانت بتقول يا رب وحاسس ان ربنا من فوق سبع سماوات سمعك ويراك وبيستجيب دعائك ايامنا الحلوة هي ايامنا في طاعة ربنا كل يوم هتعيش في طاعة ربنا يوم ما حدش هيقدر يعيش الحلاوة اللي انت هتعيشها في اليوم ده يا جماعة طاعة ربنا هتدينا ايه صفقة العلاقة بالله طاعة ربنا هتديك ايه طاعة ربنا هتعمل في حياتك ايه كفاية الامن اللي انت هتحس بيه كفاية ايامنا الحلوة بالاحساس بالامن واحنا مع ربنا يا شباب لو واحد عمره ما داق العسل وانا ماسك العسل وقاعد اوصف لك طعمه هتقدر تعرف يعني ايه عسل مهما وصفت لو واحد ما بيشوفش يا جماعة وانا قاعد اوصف له يعني ايه اللون الاحمر او يعني ايه اللون الازرق وقاعد اقرب له وقاعد اخطط وافكر مش هقدر ان انا اقول له يعني ايه اللون الاحمر يا اخوانا يا جماعة كذلك السعادة اللي في الدين كذلك السعادة اللي في الصلاة بالله كذلك الامن اللي في الصلاة بالله وانت حاطط في بطنك شادر بطيخ يعني ايه يا اخواني في الله احساس ان انت ليك ضهر احساس ان انت ليك سند احساس ان انت مش لوحدك احساس ان انت لو ابتليت النهاردة الابتلاء اللي, اللي غيرك تايه بسببه لانه مش عارف ربنا لانه مش مع ربنا انت هتواجهه بمعية ربنا احساس ان انت عندك حاجة اسمها التوت الاخير من الليل لو عندك مشكلة هتقوم وهتقول يا رب ممكن ان الصبح الاجابة هتتنزل من عند الله احساس ان ليك ظهر احساس انك مش هتخوض الحياة لوحدك احساس انك مش هتواجه المشاكل والابتلاءات اللي هتحصل لكل فرد نزل على وجه الدنيا لانها سنة ربنا لوحدك احساس الناس جريج لما دخل يا شباب لما دخل ولقى المرأة البغية بتنسب ولد من الزنا مع راعي لجريج والناس راحت هدت صومعة جريج وخدوه للمحاكمة وكان القاضي هو الملك تخيلوا القضية عملت رأي عام وفزع قد ايه ونساءات اصحاب هذه المرأة البغي واقفين نظرات الشماتة في عيونهم والناس كلها واقفة مستنية يا ترى جريج ده ضلالي ولا راجل بتاع ربنا ولا ايه والغلام قاعد يصرخ يصرخ زي اي طفل مولود وجريج داخل ويقول لهم ضروري يصلي ركعتين يصلي وبعد كده يروح للغلام ينغزه بايديه ويقول له يا غلام من ابوك يا غلام فينطق الله الغلام ويقول ابي الراعي يقولوا له ان لك الصومعه بتاعتك من ذهب ذهب يقول لهم لا اعيدوها كما كانت تشتري بكام الاحساس اللي كان في قلب جريج وهو داخل واثق ان ربنا مش هيسيبه انت واثق ان ربنا مش هيسيبك واثق ان ربنا مش هيتخلى عنك واثق ان اللحظة اللي هترجع لربنا فيها ربنا هيقبلك ويفتح لك ابواب رحمته بايديك يا جماعة الاحساس ده احساس التلاتة ساعات اتخيل منظر التلاتة لما اتقفل عليهم الصخرة اقول انا لو في الموقف ده كنت عملت ايه صخرة قد المعسكر اللي احنا فيه خلاص هيموتوا هيموتوا يأس كامل لا يمكن لا في محمول ولا في لاسلكي ولا في رسائل ولا SMS ولا اي وسيلة للتخاطب مع الدنيا وجوه كهف في جبل بعد 300 سنة يكتشفوا ثلاث هياكل عظمية جوه جبل ويقولوا يا عيني ماتوا موتة صعبة جدا فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الا ايه هو في امل هو اللي في الموقف ده عنده امل انه ينجو يا اخوانا مشكلتكم يا شباب مشكلة اي شاب في الدنيا ايه مشكلة اي واحد عايش على وجه الكرة الارضية ايه لما التلاتة ربنا حرك لهم الصخرة من مكانها لما التلاتة ربنا حرك لهم الجبل من مكانه لما التلاتة ربنا فرج عنهم كربة مستحيل حد كان يقدر يفرجها عنهم اما الكرب ده زال ايه الكرب اللي عندك اللي ربنا ما يقدرش يشيلهولك تشتري بكام الثقة اللي كانت في قلب الثلاثة لما اتقفل عليهم الصخرة وقالوا انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله فتوجهوا الى الله بصالح اعمالكم تشتروا بكام ايامنا الحلوة الناس يا جماعة في ناس ما بتنامش غير على مهدئات في ناس ما بتنامش غير على tranquilizer في ناس ما بتنامش غير على Dormicum او على Valinil او على فاليوم او على في ناس ما بتنامش غير لما بتاخد حبوب في ناس ما بتنامش غير لما بتاخد مخدرات في ناس ما بتنامش غير لما بتشرب حشيش في ناس ما بتنامش تنامش غير لما انت تشتري بايه الامن اللي هيبقى في قلبك وانت مع ربنا الثقة اللي هتبقى في قلبك وانت مع ربنا اخواني ايامنا الحلوة ايامنا الحلوة كل ايام الملتزمين حلوة كل ايام اللي مع ربنا حلوة تشتري بكام السعادة اللي ربنا هيديها لك وانت مع ربنا يا اخوانا ما تتخيلش ان المشي مع البنات حاجة حلوة وانا عارف ان مش دي مشاكل كل الشباب الشباب تخصصات ما شاء الله لا قوة الا بالله كل ما بعض الشباب تخصص غير التاني تشتري فيش ما تتخيلش ان المشي مع البنات حاجة حلوة ياما كام واحد مشي مع بنت والوقت مخنوق ويقول لك هي سوري العذاب اللي انا فيه وتيجي تتكلم معاه تلاقي عنده اكتئاب نفسي وتلاقيه محطم ومنهار نفسيا اوعى تتخيل ان العاده السريه فيها سعاده كام واحد بدا في العاده السريه وبعد كده يقول لك انا ما بنامش غير لما بقع في العاده السيئه ولكن مش عشان اللذه عشان اتهد وانام من الهم النفسي اللي مالي قلبي كم واحد اللي كم شاب متهيأله او متخيل ان الزنا ده فيه لذة او فيه كم واحد وقع في الزنا انا شفت ناس وقعت في الزنا والله العظيم والله عايزين ينتحروا والله في لذة في حياتي انا ربنا سلب مني اللذة انا ما عدتش حاسس بمتعة اي شيء بيتمتع متجوز عرفي ويقول لك ما فيش اي متعة في الحياة انا حاسس ان انا محطم انا كل حاجة عندي اتحرقت انا عايز انتحر انا حاولت الانتحار فعلا اوعى تتخيل اوعى تتخيل شاوروا يا جماعة على اي معصية اي شاب في الدنيا شاور على اي معصية كلها عاملة زي حتة جوهرة في قلصه بتبرق وفي النهاية هي حتة فلصه بتبرق ولما الشاب بيضحي بعمره عشانها بيكتشف عارف ان هي كانت خدعة اي معصية اوعى تتخيل ان المخدرات فيها لذة والشاب لما يقع في المخدرات ولا اوعى تتخيل ان انت لما تكلم فتاة فيها لذة بعد كده هتبقى سنة عزتك لا ما عادتش بترد على التليفون لا عادت بتتقل لا ربنا قلب قلبها على اللي كان بيكلمها وبيجري وراها بقت سر العذاب اللي هو فيه اوعى تتخيل ان المواقع الاباحية سر لذة كام واحد دخل عليها والوقت يقول لك هي اللي دمرت لي حياتي هي اللي ضيعت لي حياتي هي اللي حطمتني اخواني في الله كل دي جوائر فالصو ايامنا الحلوة في الوقت اللي ممكن شباب يبقى عايش فيه معذب في الوقت اللي ممكن شباب فيه يبقى بيتقلب ثلاث ساعات على السرير قبل ما ينام من الهم اللي هو فيه ومش عارف ينام في الوقت اللي ممكن شباب يبقى محتاج يروح لدكتور نفسي رغم انه ظاهريا بيعمل كل حاجه وبيعمل كل حاجه نفسه فيها انت هتعيش سعيد انت هتعيش ايامك كلها حلوه لانك مع ربنا سبحانه وتعالى ايامنا الحلوه مش بس في الدنيا يا جماعه وفي الاخره هي الاخره لو انت بقيت اغنى واحد في الدنيا وبعدين هتموت لو انت بقيت اشهر واحد في الدنيا الدنيا وبعدين هتموت لو انت كل احلامك في الشهادة وفي المركز وفي الجواز وفي الذرية وفي الوضع الاجتماعي وفي الصحة وفي مستوى جمال الزوجة اللي هتتجوزها وبمستوى اولادك اللي هتخلفهم كل ده اتحقق وبعدين هتموت لو خدت كل الدنيا باللي فيها وبعد كده هتموت طب والاخرة والاخرة ايامنا الحلوة متخيل ان انسان يوم القيامة بالنسبة له يوم جميل هذا يومكم الذي كنتم توعدون ده ليلتك يا عريس زي واحد بيتجوز الليلة وبيقول له ده ليلتك الملائكة بتقول للملتزم اللي طالع من تحت التراب هذا يومكم ده يومك ده يومك كأنه عريس النهاردة ايامنا الحلوة يوم القيامة يا اخوانا يوم القيامة بالنسبة للناس كلها يوم القيامة لما واحد بيسمع صدمة يقوم وشه يتخض طب لو الصدمة اكبر ممكن الضغط بتاعه يعلى طب لو الصدمة اكبر ممكن يجيله ذبحة طب لو الصدمة اكتر ممكن يجيله جلطة ويقع من طوله طب شوف صدمة يوم القيامة بتعمل ايه بتعمل ايه في الشعر الولدان نشيبة بتشيب شعور الرأس طب بتعمل ايه في العين ها دحشر المجرمين يومئذ زرقة العينين اتعمت طب بتعمل ايه في البصر شاخصة ابصارهم من الذهول اللي هم فيه طب بتعمل ايه في الصوت فلا تسمع الا همسة طب بتعمل ايه في الركب والمفاصل ترى كل امة جاثية على الركب طب بتعمل ايه في الاحشاء وتضع كل ذات حمل حملها من الانقباضات اللي بتحصل من الرعب طب بتعمل ايه بتعمل ايه في كل ملمح بتعمل ايه في القلب القلب بيوصل من الضرب للحناجر بلغت القلوب الحناجر بتعمل ايه تخيل بقى والناس في الفزع ده والناس في الرعب ده وانت الملائكة بتطمن فيك وبتشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض ورايح مع وفد المتقين زي ما سمعنا في صلاة العشاء المتقين الى الرحمن وفدا رابط في وجه الله وبتشرب من ايد النبي واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقف في ظل عرش الله تشتري بكام بقى الايام الحلوة يوم القيامة تشتري بكام هذه المشاعر ايامنا الحلوة يا جماعة ايامنا الحلوة لما تحتاج تقول يا رب خدوا بالكم يا اخواني ان كل واحد مننا هيعدي عليه ابتلاءات في حياته مفيش حد على وجه الارض يملك اي شيء يحل لك فيها ابتلاء اخ من اخواننا كان مبتلى بالعقم سنة اتنين والابتلاء طول بيقول وانا حاسس ان انا ابويا قلبه بيتقطع عليا ومش قادر يعمل لي حاجة والدكاترة اللي انا صارف فلوسي عليهم محدش قادر يعمل لي حاجة وانا قلبي بيتقطع بس خلاص ما اناش عارف اعمل حاجة وحياتي كلها واقفة عشان حتة عيل حياتي كلها الوقت نسبة العقم بقت في اعلى معدلاتها وفي مصر هنا في بلدنا ليه العادة السرية بتجيب عقم المواقع الاباحية بتجيب عقم التدخين بيجيب عقم والشباب عاد مدمن الثلاث حاجات ده هم فبقى العقم في اعلى معدلاته ربنا يعافينا ويعافي شبابنا اجمعين تخيل بقى حياتك كلها واقفه عشان حته عيل وتكتشف ساعتها قد ايه انت مقصر في حق ربنا وقد ايه انت بعيد عن ربنا بس تكتشف قد ايه انت محتاج ربنا وتقف ساعتها تدعي لان مفيش قدامك طريق مهما كنت بعيد عن ربنا غير انك تقول يا رب والمفاجاه ان ربنا يهديك والمفاجاه ان ربنا يفتح عليك ساعات يا جماعة هتلاقي نفسك شايل مادة او داخل امتحان وخلاص لو سقطت في المادة دي هتترفد وانت داخل في المادة دي وقلبك هيقف وتشتزاك اسئلك بره مذاكرتك ولبخت في الاجابة وانت خارج قلت يا رب انا ماليش امل غير في رحمتك لو انت اللي صححت لنفسك هتسقط نفسك ومع ذلك تيجي عند نتيجة تلاقي نفسك نجحت ليه ربنا بيقول لك ان في ساعات ما حدش هيقدر يعمل لك حاجة اللي هو ان في ابتلاءات هتمر في حياتك مفيش امل لك للنجاح النجاة منها غير بالله سبحانه وتعالى ايامنا الحلوة لما الناس هتتعرض لابتلاءات ماليش مفيش اسباب لحلها لما الناس هتتعرض لابتلاءات تيأس وتقمط وتحزن وتهتم عشان الابتلاءات ديت انت هيبقى معاك كلمة كلمة يا رب انت هيبقى باب السماء مفتوح عشانك لو انت مع ربنا ايامنا الحلوة ايام الملتزمين كلها حلوة ايام الناس اللي مع ربنا كلها حلوة في الدنيا وفي الاخرة تشتري بكام يا جماعة اخواننا ربنا سبحانه وتعالى مصدقين ربنا يا شباب هي القضية كلها انت مصدق ولا مش مصدق انت مصدق ربنا ولا مش مصدق ربنا اخوانا احنا عايزين زلزال مشاعر يزلزل قلوبنا احنا عايزين نصدق ربنا عايزين ندوق ان انا نام وانا موقن لما ربنا يقول ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليه من ربهم القرآن لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم شوف الرزق بقى سهل ازاي شوف الشاب اللي قاعد دلوقتي ابوه ما سابلوش شقة وما مش عارف هيتجوز فين الشاب اللي قاعد دلوقتي ابوه ما سابلوش فلوس يتجوز بيه بيها او يفتح بيها مشروع بعد ما يتخرج وما مش عارف هيبدأ حياته من الصفر ازاي رب ربنا بيقول لك لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم انت مصدق ربنا نصدق لما ربنا يقول فلنحيينه حياة طيبة نصدق السعادة اللي ربنا بيوعدك بيها نصدق الفرح اللي ربنا بيوعدك بيه مش وعد انتخابي من رئيس جمهورية مش وعد انتخابي من مرشح مجلس شعب وعد من الله ليا وليك وليك لنحيينه حياة طيبة ابراهيم كان في النار وكان في حياة طيبة سيدنا محمد كان في الغار وكان في حياة طيبة سيدنا يونس كان في بطن الحوت وكان في حياة طيبة تشتري بكام السعادة اللي ربنا ما بيدهاش غير للي مع ربنا سبحانه وتعالى شوفوا الآية دي يا شباب فقلت استغفروا ربكم انه كان ايه ها غفارا طب يا رب يعني لو غفرت لنا يعني ذنوبنا كده راحت وخلاص مش بس يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال فلوس ربنا بيقول هديك فلوس ربنا بيقول هملة جيبك فلوس ويمددكم مدد بفلوس من الله باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم لكم عشانكم انتوا بس دولا عن الدنيا كلها تبقى الدنيا كلها في فقر وانتوا اغنياء تبقى الدنيا كلها في كرب وانتوا مفرج عنكم ليه لان انتوا اللي مع ربنا مصدق ربنا عشان كده بعدها ربنا قال ما لكم لا ترجون لله وقارا اللي مش مصدق ان علاقته بربنا تحل كل مشاكل حياته ده ما عندوش تعظيم لربنا ده ما بيوقرش ربنا زي ما واحد اللي هو كده يقول لك ايه مشكلتك تقول له انا اتاخد مني رخصه المرور بتاعتي وعايز اطلع آه، بطاقه من ال- بطاقه قوميه جديده بالكمبيوتر يقول لك طيب انا اخلص لك الموضوع ده تقول له هو انت تقدر هو انت فعلا تعرف تخلص الكلام ده معنى انك شاكك انه يقدر انك مش محترمه انك مش عارف قدره لما تيجي تقول لي انا عندي مشاكل اقول لك اتهالي ايه اول مشكله نفسي اتجوز موجود الحل بتاعها فين بس قول لي تاني مشكله تاني مشكله ان انا عايز انجح واتفوق موجود الحل بتاعها فين هو نفس الحل بس هات المشكله اللي بعدها المشكله اللي بعدها ان انا عندي يعني هم نفسي وغم ونفسي كده عايز سعيد موجود هات المشكله اللي بعدها ايه حل كل المشاكل دي الاستغفار استغفروا ربكم يا عم انت بتهزر معايا يا اخي انت عدم تصديقك لده عدم توكل لله يبقى انت مش موقر ربنا يبقى انت مش عارف عظمه وجلال ربنا سبحانه وتعالى يا شباب يا شباب احساس الامن وانت مع ربنا احساس انك اللحظه اللي هترجع له فيها ربنا مش هيسيبك شاب من الشباب رايح مع بنت اجنبيه تعرف عليها ورايح يقع معاها في الزنا في فندق من الفنادق فهم داخلين الفندق فالشاب بدا يصحى ايه اللي انا اعمله ده جريمه يحتز لها عرش الرحمن والعياذ بالله افتكر سيدنا يوسف وعفاف سيدنا يوسف قال له طب انا عايز اتوب انا مش عايز اقع في الزنا طب اعمل ايه فهو مش عارف يفكر قال الحل ان انا اكذب عليها قال لها انا ضميري صحي ومش هقدر ان انا اجي معاكي قالت له ليه قال لها لان انا انا عندي ايدز قالت له عندك ايدز طب وايه يعني طب ما انا كمان عندي ايدز انا كمان عندي ايدز يعني هو لو ما كانش فاق كان هيصبح مريض بالايدز في اللحظة اللي فاق فيها ورجع لربنا ربنا نجاه اللحظة لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك ربنا مش هيسيبك طول ما انت ما سبتوش مش هيسيبك يا جماعة اخوانا الملتزم ده الملتزم الملتزم بحقه حقيقي مش اللحية على ما تفرج مش الملتزم على ما تفرج اللي قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى الملتزم بحقه حقيقي ده يا جماعة في بطنه شادر بطيخ مش بطيخة صيفي لما ربنا يقول ارحم الراحمين يعني ايه يا رب ارحم الراحمين يا ابني انت عارف مين ربنا انت عارف احنا جايين لمين لما ربنا يسمي نفسه نور السماوات والارض يعني ايه نور السماوات والارض يعني كل ما بتقرب منه بتقرب من نور كل ما هتقرب من ربنا حياتك هتنور اكتر كل ما هتقرب من ربنا قلبك هينور اكتر كل ما هتقرب من ربنا بصيرتك هتنور اكتر كل ما هتقرب من ربنا النور هيملى حياتك وعلى هاد قد ما هتقرب من نور السماوات والارض على قد ما النور هيجي في حياتك انت عارف لما ربنا يسمي نفسه القريب يعني ايه القريب اقرب واحد ليك مين اقرب واحد ليك في الدنيا مين اللي انت اول ما بتفرح بتجري عليه اول ما بتزعل بتجري عليه اللي بيقدر الامك اللي لما تيجي تحكي له مشكله ما يستقل ما يستقلش بالمشكله بتاعتك ما يكسفكش ما يصدكش ربنا سمى نفسه القريب اقرب قريب ليك في الدنيا كلها ربنا يا اخوانا ربنا ارحم الراحمين لو انا بتلوى من الالم وشريط الدواء بتاع المغص اللي عندي في ايد امي وامي واقفه وبقول لها اتوسل اليك هاتي لي حبايه عشان الالم اللي عندي امي اكتر واحده بتحبني على وجه الارض مش هتديهولي اهي دي الراحمين ربنا سمى نفسه ارحم الراحمين يعني اطمن بقى ان مفيش مشكلة في حياتي الا وحلها عند ربنا وربنا يريد انه يفرج الكرب عني احد الشباب احد الشباب اتجوز واصيب ببتر في رجليه رجليه الاثنين يعني رجليه الاثنين اتبطلوا وسبحان الله العظيم ابتلي بالعقم ما كانش بيخلف راح عمل طفل انابيب فالعمليه نجحت وزوجته حملت وخلفت طفل ومات بعد ما شاف ابنه مات فخلاص يعني يعني هو اصلا ظروفه الماديه صعبه وهو كمان يعني يعني قاعد رجلين الاثنين مقطوعين وعنده عقم فاخر فلوس في الدنيا ممكن يعرف يتعامل بيها بقى راح يعمل طفل انابيب تاني صاحبي كان هو اللي بيعمل العمليه بتاعت اللي اخد عينه الحيوانات المنويه من ال من هذا ال من هذا الشاب الملتزم من هذا الشاب المستنير الوجه بفضل الله سبحانه وتعالى صاحبي بيقول لي سحبت اول عينه مفيش اي حيوانات منويه عينه بالسرنجه وبتط يعني الموضوع مؤلم جدا بيقول سحبت تاني عينه مفيش حيوانات منويه سحبت تالت عينه مفيش رابع سابع عاشر 11 12 13 صاحبي بيقول لي 14 عينه بسرنجات مفيش حيوانات منويه اخر عينه رقم 14 حطه تحت الميكروسكوب اللي هو سحبه لقوا ثلاث حيوانات منويه ميته اتهيأ لهم في الاول انها ميته تحت الميكروسكوب لقوها بتتحرك حركه ضعيفه المفروض ان بيبقى في المني الطبيعي اه في المره الواحده بيوصل لنص مليار حيوان منوي نص مليار عشان يحصل حمل من واحد منهم ده ثلاثه وشبه ميتين قالوا لصاحب الدكاتره اللي معاه قالوا له مفيش فيها امل قال لهم خلاص نديله فرصته ونحقن الحيوانات المنويه باقي العمليه بقى مع الزوجه وخلاص وربنا يقدر ما يشاء سبحان الله يا اخواني الثلاث حيوانات منويه اخصبت وبقوا ثلاث اجنه سلام احياء في بطن زوجته وبقت زوجته حامل في ثلاث مولود في ثلاث مولودين في ثلاث اجنه يرزق ثلاث اولاد يرزق ثلاث ابناء اخواني في الله ربنا ما بيسيبش حد يا جماعه ربنا لو سابك يبقى اسال نفسك يبقى انا اللي سبت ربنا عشان كده اخطر تهديد في القران كله اخطر تهديد في القران قول الله في سوره الانبياء ايه مرعبه وهم منا لا يصحبون العلماء قالوا يعني لن اصحبهم في الحياة هسيبك تمشي لوحدك هسيبه يواجه مشاكل الدنيا لوحده هسيبه يواجه ابتلاءات الدنيا لوحده ده اكتر تهديد ربنا خوف به الناس لو عايز ربنا يسيبك يبقى سيب ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا احنا عندنا غده في المخ هنا في حته كده مسمينا العلماء في الجمجمه الكرسي التركي اه اللي اللي اللي اللي, اللي السلة تمسك الكرسي ترسك حتة غدة كده نص جرام اللي هي الغدة النخامية الغدة دي بتفرز حوالي 12 هرمون بتسيطر على الغدد بتاعت الجسم كله بتسيطر على نمو الجسم نص جرام يعني حاجة ما تتشافش تخيل حتة لحمة نص جرام دي قد ايه بيسموها في الطب ال master gland الغدة الرئيسية الغدة اللي بتاعت المايسترو بتاعت غدد الجسم كله الغدة دي لو حصل مشكلة في وظيفتها وافرازها طول جسم الانسان يبقى 37 سنتي يعني قد المسطرة اللي ممكن حد من اولادك مثلا لو اولادك في حضانة ولا في ابتدائي يبقى طول المسطرة بتاعت بنتك يبقى طول البني ادم تخيل لو نعمة بس زي ديت ربنا اخذها من الانسان تخيل ربنا ممكن يقدر يعمل ايه للي بيعصيه ربنا ممكن يعمل ايه للي بيعرض عنه اخواننا ايامنا الحلوة طول ما انت مع ربنا ربنا معاك طول ما انت بترضيه ربنا بيرضيك طول ما انت مقبل عليه ربنا مقبل يقبل عليك كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر إشارة إشارة الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر
تخيلوا يا جماعة تخيل لو واحد اترفد من الشغل بتاعه اترفد راجل كان غني وساكن المرتب بتاعه كبير وساكن في شقته وبيصرف على بيته فجأة اترفد المرتب راح فهو لما بيروح بيته روح من غير فلوس فبدأ يفشل في دفع ايجار الشقة الراجل طرده هو وعيلته من الشقة بدأ يمرض لحد ما قعد على كرسي واتشل اولاده خرجوا من المدرسة ومن التعليم اتبهدل وحياته اتشربت جه واحد غني قال له بص انا علاجك على حسابي في احسن مستشفيات اوروبا واولادك ومراتك اسكنهم في احسن شقة ولما ترجع وتتعالج عندي ليك وظيفتك في الشركة بتاعتي باحسن مرتب واولادك هم اولادي ومراتك اختي وانت زي اخويا وانا هشيلك في الازمة اللي انت فيها الراجل اللي عمل كده للي كان مبتلى ده لو جه يظبط عليه الساعة 2 بالليل هيرد عليه ازاي وصاحبنا اللي كان مبتلى لما يقعد في اي مجلس هيذكر اللي كان سر تفريق كربات حياته ازاي حبيب قلبي انت ربنا عمل لك اكتر من الراجل ده عمله للمبتلى ده ولسه ولسه ربنا يقدر يعمل لك ولسه ربنا يقدر يديك ولسه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي وللآخرة خير لك من الأولى بعض العلماء قال يعني اللي جاي أحسن من اللي فات تخيل بقى وانت شاب وبادئ حياتك وربنا بيقول لك انت لسه شفت حاجة انت لسه شفت فتح انت لسه شفت كرم انت لسه شفت فضل انت لسه شفت انعام ايامنا الحلوة طول ما انت مع ربنا ايامك اللي جاية احلى من اللي فات كمان كل يوم جاي احلى من اللي قبله ايامنا الحلوة يا جماعة يعني سبحان الله العظيم احد الشباب كان عايز يتجوز ومعهوش فلوس ومش عارف يعمل ايه المشروع اللي الوقت الشاب عشان يفتحه يكسب بسرعة مشروع ايه مشروع انه يفتح قهوة ففتح قهوة بعد شهر واحد اتجوز قال لا يعني كسب كويس جدا بعد شهر واحد اتجوز ولكن شوف بقى لما بدأ حياته في معصية ربنا سبحانه وتعالى يعني مستني ان مراته تبشره بالحمل شهر اتنين تلاتة سنة مفيش يلف على دكاترة مصر واسكندرية والمنصورة من عندنا من المنصورة اللي كان فتح القهوة دي من منطقة عندنا في المنصورة اسمها جديلة اللي كان فتح القهوة ده ايه يلف على الدكاترة مفيش فايدة سنة اتنين تلاتة خمسة ستة تسعة عشر احداشر سنة ومراته عقد ويروح للدكاترة يقولوا انت سليم ومراتك سليمة ومفيش فايدة احد اخواننا كان معدي من قدام القهوة بتاعته لا قاعد فيها دخل يكلموا عن المال الحرام دخل يكلموا عن حرمة المال الحرام دخل يكلموا ان لو نقطة دم حرام دخلت جسمك او جسم حد من اولادك مش هتخرج وانت سليم دخل يكلموا ان لو مفيش يهودي مات من الجوع ربنا مش هيسيب اليهودي يموت من الجوع وهيسيب المسلم اللي عايز ياكل حلال يموت من الجوع دخل يكلموا ان انا لو عندي برج وبحبك هديك شقة فيه طب ربنا عنده الدنيا كلها ما يقدرش انه يقويك ما يقدرش انه يكفيك ما يقدرش انه يغنيك شباب الوقت بيتخرج يا جماعة واول ما يقول يا شغل يقعد اول سنتين مخزن بعد التخرج من القهوة للبلاي ستيشن ومن البلاي ستيشن للقهوة واول ما يقول يا شغل يا اما يتشعبط في ميكروباص طالع على شرم الشيخ يا اما ينط في مركب طالعة هجرة غير شرعية لايطاليا يا اما يقول لك انا عايز اجيب اجيب مشروع كده واجيب شوية سجاير واجيب او افتح كافيه يا اخواني في الله فقعد يخوفه من المال الحرام الشاب ده اتأثر تاني يوم قفل القهوة وقلبها محل سندوتشات حلال مصدر مطعم حلال هذا الشاب اول شهر غير فيه النشاط اول شهر تاب الى الله فيه من هذه المعاصي اول شهر الله رزق زوجته الحمد في اول شهر انا ياما شفتها ياما شفتها العقم اللي بعد عشر سنين ولحظة التوجه الى الله في اول شهر في اول شهر توجه صادق ربنا يرزق الحمل ياما شفتها اللي تبقى عاقل خمس سنين واول شهر فعلا تضحي عشان ربنا وتطوب لربنا توبة صادقة ربنا يرزقها الحمل ربنا كريم يا جماعة ايامنا الحلوة ايامنا الحلوة في النجاح يا شباب يعني ناس كتير ممكن تتخيل ان الالتزام الالتزام شكله ايه احنا معانا هنا معانا اللي كان بيقوم لنا في صلاة المغرب دكتور في كلية الطب وراجل ملتزم وراجل بيقوم في الصلاة دكتور محمد الشيخ اللي كان بيعلق النهاردة على المباراة راجل دكتور وراجل مجتهد وراجل في الدعوة الى الله كل اللي مرتبين المعسكر باشمهندس علي دكتور مصطفى دكتور محمد كل اللي مرتبين المعتكف المعسكر اخواننا اخواننا النجاح مش انا اقصى فرصة ليا للنجاح وانا مع ربنا في الدنيا قبل الاخرة اقصى فرصة ليا في تحقيق احلامي ايامك الحلوة وانت بتحقق احلامك هاتوا كل الشباب الاذكياء مرض الاذكياء دايما هو الاحباط ليه مش عارف احقق احلامي احلامي اكبر من امكانياتي احلام غير واقعية وانت مع ربنا اسمع ربنا وهو بيوعدك لما ربنا يوعدك انه يحقق احلامك قال تعالى يا بني انها ان تكن مثقال حب حبة من خردل فتكن في صخرة الحلم اللي انت بتحلم بيه الامنية اللي انت نفسك فيها في قلب جبل او في السماوات في المريخ او في المشترى او في الارض في مجاهيل الارض الامنية اللي انت بتحلم بيها يأتي بها الله الله قادر انه يأتي باحلامك اليك الله قادر انه يأتي بامانيك اليك الله قادر لو انت معاه يأتي بها الله الله سبحانه وتعالى بيوعدك ولكن يا شباب عشان برضه عشان تبقى الدنيا واضحة هذه الآية اللي احنا بنتكلم عنها بعض العلماء قال لك الآية دي نازلة في موضوع تاني نازلة في موضوع ايه قال لك نازلة في معاصي السر يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل معصية صغيرة قد كده اهو يعني ايه معصية سر ما حدش شايفها يعني ايه عادة سرية اصغر نظرة حرام وانا ماشي خطفتها لواحدة اصغر ايه المعصية الاصغر من كده تخيل ايه المعصية الاصغر من كده انها ان تكن مثقال حبة من خردل معصية معصية صغيرة فتكن في صخرة دخلت في قلب جبل عصيت ربنا بيها وخرجت او في السماوات طلعت المريخ عصيت ربنا بيها ورجعت او في الارض رحت صحراء اريزونا رحت غابات وسط افريقيا عصيت ربنا جوه يومها صايم وساعة الفطار فداخل بيقول للراجل لو سمحت ازازة المية دي بكام ازازة المية دي ب 25 جنيه 25 جنيه يا عم انت راجل عاقل ولا مالك طب آه، لو سمحت باكل الشوكولاتة ده بكام 16 جنيه 16 جنيه طب كيس الشيبس ابو 50 قرش ده بكام ب 16 جنيه طب السندوتش ده بكام 35 جنيه قلت يا ليتني قدمت لحياتي يا ريتني كنت عملت حساب يا ريتني كنت سمعت كلام مراتي وهي وانا نازل من الباب تقول لي استنى اعمل لك سندوتشات لا لا لا لا هاكل في المطار استنى اجيب لك ازازه ميه هاكل في المطار لحد ما وصلت المطار قلت يا ليتني قدمت لحياتي هي دي الكلمه اللي هنقولها يوم القيامه لما نيجي نلاقي المعصيه بقت غاليه الطاعه بقت غاليه قد ايه كانت في الدنيا سهله كانت في الدنيا ميسره اخواني في الله وما قدر الله حق قدره عظمه ربنا جلال ربنا سبحانه وتعالى جلال الحي القيوم ده يستاهل منك ايه يستاهل انا لو اديتك لو قلت لك يا اخي تصدق يبقى عايزك تطلع جنيه لو جبت لك شريط عن الصدقه للشيخ محمد حسان يبقى عايزك تطلع 100 جنيه لو جبت لك الشيخ محمد حسان في بيتك يوعظك عن الصدقه يبقى عايزك تطلع مليون جنيه لما ربنا يخلق لك ألف مليار نجم في السماء لما ربنا يخلق لك في جسمك ألف مليار خلية كل خلية فيها مليون ذرة كل ذرة معجزة على معجزة من المعجزات يبقى ربنا يريد منك ايه لما ربنا يديك نعم لو عرفت تعد نجوم السماء مش هتقدر تعدها يبقى ربنا يريد منك ايه يا شباب المطلوب اكبر مما نتخيل المطلوب اكبر مما نتخيل لازم نقدم لربنا اغلى ما نملك والا وما قدر الله حق قدره الشباب اللي في جامعة من جامعات القاهرة يترهنوا في نهار رمضان مين اللي يفطر على اتفه حاجة اللي يفطر على مصاصة في ظهر رمضان يديله جايزة اللي يفطر على البانة يديله جايزة شبابنا وصل لكده وانا داخل خطبة الجمعة في القاهرة وداخل فلقيت طابور شباب وبنات واقف قدام مكان المنظر ده يعني كل الناس بتجري على المساجد ده ايه يا جماعة قالوا لي دي سينما والشباب والبنات دول واقفين مستنيين فتح السينما الساعة 12 اللي هو وقت صلاة الظهر وكأن الله الله لا ينادي وكأن الجبار لا ينادي وكأن الملك الجليل لا ينادي سبحان الله العظيم الشاب اللي كان على معاد مع فتاة لما جت في قمة الزينة بتاعتها بقى حاجة يعني يعني عايز يقول لها وبيحبها قد ايه فخر ساجد ليها قبض الله روحه وهو ساجد مات وهو ساجد لفتاة مات وهو ساجد ليها وما قدر الله حق قدره اللي تيجي, تيجي عند عصارة ولا محل تلاقيه مشغل اغاني اعلى صوت تقول له يا اخي يعني كلام ربنا وحش طب ما تشغل كلام ربنا بدل ما تشغل حاجة تجيب لك شياطين شغل حاجة تجيب لك ملائكة يقول لك انت بتقول ايه ده الكاسد ده اللي بيرزقني ده ده مش الله ده مش ملك السماوات والارض اللي بيرزقك وما قدر الله حق قدره يا شباب عايزين نقدر الا حق قدره يا شباب عايزين نعرف مين ربنا اللي بنعبده عايزين نعرف احنا بنعبد مين والله لا يساوي الله بين عبد اسرع اليه وعبد أبطأ عليه كلمة الحسن البصري لا يساوي الله بين عبد أسرع إليه وعبد أبطأ عليه انت مين في دول انت اللي بتجري على ربنا انت اللي بتجري عشان ربنا يبارك ولا انت اللي بتبطئ بتبطئ في علاقتك بالله لما ربنا سبحانه وتعالى قال أم حسب, أم حسب الذين اشترحوا السيئات اللي بينهش في المعاصي زي ما النسر بينهش في الجيفة أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم والله لا حياة ده هتبقى زي حياة ده ولا مد ده هيبقى زي مد ده ولا عمر ده هيبقى زي عمر ده ولا رزق ده هيبقى زي رزق ده ولا سعادة ده هتبقى زي سعادة ده ولا تيسير ده هيبقى زي تيسير ده ولا حب ده في القلوب هيبقى زي حب الحب ده في القلوب ساعة ما يحكمون لا يمكن ربنا بيقول لا يمكن هسوي ما بين الصالح والطالح لا يمكن هسوي ما بينهم لا في الدنيا ولا في الاخرة ربنا بيقول كده مصدقين ربنا الامام احمد راح يحج فراح يزور النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما راح الكعبة راح المسجد النبوي فما حد ما فيه زمان بقى ايه صور وفوتوغراف والناس عارفة ان ده الامام احمد فدخل المسجد النبوي المسجد يعني ايه المسجد خلاص وقت القفل بتاعه فعمال المسجد بيقولوا له يلا اطلع فقال لهم سيبونا اصلي اطلع سيبونا اصلي اللي يبقى عايز يقعد ممكن يبقى حرامي نيجي نفتح المسجد الصبح ولا الفجر نلاقي حاجات مسروقه من المسجد اه المهم هو ثبت في المكان بتاعه عامل المسجد ام جرجره على الارض وطردوا بره المسجد وهو بيجرجروا بيطردوا بره المسجد واحد خباز بسيط معدي فلقى واحد بيتطرد بيتجرجر من المسجد صعب عليه قال له تعالى بات عندي راح الامام احمد يبات عنده فالامام احمد طول الليل الخباز قاعد يعجن ويخبز وهو يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم طول الليل فالامام احمد في الاخر بيقول له يا هذا يعني يا ايها الخباز يعني انت طول الليل قاعد تستغفر قال له اه قال له بقالك قد ايه قال له لي 20 سنه كل طول الليل بقوم الليل بالاستغفار وانا قاعد اخبز طول الليل فالامام احمد عظم العمل ده قوي عمل عظيم قوي قال له وماذا فعل الله لك ما هو ما دام انت عملت طاعه والله قسما بربي ربنا هيديها لك في الدنيا قبل الاخره والله ما في طاعه هتعملها ولا سجده هتسجدها ولا نظره هتغض بصرك عن حرام فيها ولا ليله هتقومها ولا يوم هتصومه ولا درس هتسمعه والله الا وربنا هيديك ثوابه في الدنيا قبل الاخره ان ربنا تقبله قال له فما فعل الله لك قال له ما دعوت الله دعاء الا واستجاب الله لي انا مستجاب الدعاء الا دعوة واحدة قال له ايه الدعوة ديت قال له سألت الله ان ارى الامام احمد ولم اره حتى الان قال له لقد استجاب الله دعاك وانا احمد والله لقد جررت اليك جرا هي دي يا اخوانا اللي مع ربنا سبحانه وتعالى ايامه كلها حلوة ايامه كلها سعيدة ايامه كلها فرح بالله وفرح ربنا بيملأ قلبه بيه عايزين نصدق ربنا عايزين نصدق الملك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض المفروض يا شباب وإحنا في المعسكر ده معسكر أيامنا الحلوة إحنا جايين هنا يا جماعة لنا هدف جايين هنا القعدة دي فرصة يا شباب القعدة دي فرصة والله ممكن ما تتكررش إحنا دلوقتي عندنا فرصة نعرف بعض أنا نفسي انا نفسي ان احنا نتكلم مع بعض انا نفسي ان احنا نسمع بعض انا نيتي انا جاي هنا ليه يعني لو سألنا كل واحد جاي هنا ليه كل واحد ممكن ايه يبقى له واحد يقول لك انا جاي اظبط موضوع الصلاة واحد يقول لك يا عم انا جاي اشوف ايه موضوع الايه يعني موضوع ال ال الدوري والمش دوري وحفلة الشوي نشوف القصص دي شكلها ايه ناس دي بتضحك علينا ولا ناس دي بتتكلم بجد واحد يقول لك انا جاي اقضي يومين حلوين واحد يقول لك انا جاي اظبط حياتي برضه لان انا ايه حياتي مش ماشيه صح وانا عايز برضه ايه مش عايز ابقى ارهابي مش عايز ابقى زي الناس دي لا بس عايز برضو ايه ابقى في النص كده كويس ابقى كده معقول كده في النص انا يا جماعة جاي ليه انا والله يا جماعة من نواياي ان انا جاي استفيد منكم والله العظيم انا جاي عشان استفيد منكم الشباب يا جماعة الوقت غيرنا احنا جيل تعبان جيل اتربى تربية مغلقة انتوا جيل الفيسبوك عارفين كل حاجة يعني عندكم سعة افق رهيبة عندكم سعة طموح رهيبة عندكم طاقة رهيبة لو الطاقة دي خرجت للاسلام ربنا هيعز الاسلام في الارض ربنا يحفظكم يا شباب وربنا يبارك فيكم وربنا يجوزكم جوازة حلوة عشان ايامكم بعد الجواز تبقى حلوة ما تبقاش ايامكم بعد الجواز نكد ولا حاجة تاني عارفين الراجل اللي اتجوز آه ما كل الجوازة مش كل الجوازات جوازة بقى فمراته بتقول له يعني حرام عليك يا اخي قول لي كلمة حلوة حرام عليك يا اخي نشفت ريقي كلمة حلوة قال لها بسبوسة قالت له يا اخي بسبوسة ايه يا عم قول لي كلمة تهز مشاعري قال لها مرجحة قالت له يا اخي قول لي كلمة تحسسني ان انا زوجة قال لها انت طالق فاحنا, فاحنا عايزين يا جماعة جوازة حلوة باذن الله سبحانه وتعالى الشباب بتاعنا بقى ما يتجوزش واحدة بقى تطلع برضه كده جوازة اي كلام يقول لها انا بحبك تقول لك تقول له جزاك الله خيرا يقول لها بقول لك انا بحبك تقول له احبك الله الذي احببتني لاجله عايزين ان شاء الله باذن الله حياتنا تبقى اسعد حياة واجمل حياة ايامنا الحلوة ما تبقاش يومين قضيناهم مع بعض في مكان ايامنا الحلوة تبقى كل ايامنا في الدنيا والاخرة اللهم اهدنا وسددنا اللهم اشرح صدورنا لهداك اللهم اللهم اهد قلوبنا يا نور السماوات والأرض اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب فعلناه ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها ونستغفرك من كل معصية سر بارزناك بها يا الله يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار اللهم تب علينا الليلة من ذنوب الليل والنهار اللهم اهد قلوبنا اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم ثبتنا على طاعتك اللهم استعملنا لنصرة دينك اللهم ايقظ قلوبنا اللهم قوم في رضاك عزمنا لا نهلك وانت رجاؤنا لا نضيع وانت مولانا لا نضل وانت هادينا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
تشاهدون